قال لي كذب ان كان كذاب يا خلاص انتوا انا ما خسرتوش حاجه ادفعوا له بس لذلك بدا بقضيه الكذب لازم يعني لازم عشان ايه يعملوا تفريغ نفسي يعملوا استماله قلبيه له اه انا معاكم كان كذاب الكذب يرجع له واحنا مش هنخسر حاجه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم يا سلام ان كان صادق الراجل ده وبيعدكم بايه يعني يعدكم بالخير لما لما لما لما لما تحسنوا ويوعدكم بالشر اذا ايه اذا اتاكم فالراجل كان- ده كان- ان كان صادق ده احنا بس داهيه صح ولا لا؟ وان يكن صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب مسرف في ايه وكذاب على في ايه مسرف على نفسه انه لم يتق الله وكذاب انه يكذب ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرف على نفسه ان الله لا يحب المسرفين والمسرف والعياذ بالله مش مسرف في المال فقط اسوا انواع الاسراف انك تسرف في تضييع حسناتك بايه؟ بالسيئات يعني لما تغتاب النهارده يبقى انت مسرف في ايه؟ في تضييع الحسنات وده اسوء انواع الايه؟ انواع الاسراف قال ما تعدون السارق فيكم هذا الرسول السارق اللي ياخذ حاجه ليس من حقه قال يعني ما ذنبه عند الله؟ هذا خبر دي كبيره من الكبائر يا رسول الله الا انبئكم باسوء السرقات عند الله قالوا يا رسول الله قال الذي يسرق في صلاته يعني ازاي؟ يعني اللي بيصلي آه، اوتوماتيك اللي هو امام امام ده اللي هو ماشي حالك مش فاضيين لا ده بقى حرام الصلاه حرام ده يقرا عند الله ايه؟ لص تخيل لانه بيترك الصلاه لان الصلاه لها ايه؟ لها قواعد ولها قوانين هو بيترك القوانين دي والقواعد وبيعطلها بيعطل هذه القوانين فهذا هو لص فإذا صليت فصل بتأني اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب و- وشوف شوف شوف أبو حنيفة الله يرضى عليه ها فاكر أنت؟ قال له يا أبا حنيفة نعم قال له في كم تخدم القرآن؟ قال لهم في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ سؤال ناقص كده يعني أصدق ختم الصلاة ختم القرآن في الصلاة ولا لا بره الصلاة؟ قال الله الله الله الله الله لو كمان له ختم هنا وختم هنا ده احنا واحد يقول لك ده انا مره يا استاذ من سبع سنين ختمت القران في رمضان مره مره ها لكن ده ايه ده بيقول له في الصلاه ولا بره الصلاه؟ قالوا لا بقى طب في الصلاه في كم تختم القران في الصلاه؟ قال في صلاه الليل ام في صلاه النهار؟ يبقى دي ناس آه، ربنا يحكمنا في زمره الصالحين يا قوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض النهارده انتوا اصحاب ملك عندكم فلوس عندكم جاه عندكم منصب ومتبوئين مكانة معينة وبتأمروا وبتنهوا لكم الملك اليوم ظاهرين النهارده الملك ملككم سبحان الله طب لما يجي يوم القيامة بقى الملك ده يظل أم يزول؟ من الملك لمن؟ خبر أبيض خبر أبيض سبحان الله العظيم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا من بقى ينصرنا ساعة ما تيجي اللحظة بتاعت بأس الله سبحانه وتعالى وبطش الله عز وجل إن بطش ربك إيه يتطار يا رب يتطار الله لذلك يقول لك إيه ده أنت فلان بطش بفلان فما بالك ببطش الله عز وجل يا يا العبد مننا سبحان الله آه سبحان الله يتقي الله لم- ل- لاستعدادا لهذا اليوم استعدادا لهذا اليوم هذا الشيء. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد طبعا ايه رأيه ايه بصراحة بقى مفيش صح اللي انا شايفه بس مفيش مظبوط اللي انا شايفه بس ده مين اللي بيقول فرعون مش قال على سيدنا موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد مين اللي بيظهر الفساد في الارض ها لكن لكن هو بيقول على مين بيقول على سيدنا موسى قال انا خايف ان الغار بينكم ويبوظ المساجد اه ده النهارده ما يقول لك يا اخي عارف اللي هيضيع البلد العيال دول بتوع الجامعه هم تلاحى دول وما تجاري ليه بيضه دول صعب قوي يا اخي انت زعلان ليه من ابو جلابيه بيضمع لك محله زي الملك وماشي انت زعلان ليه؟ طب اقول لك حاجه ابو سلسله هو اللي يصلح البلد ما ما هو حاجه من الاثنين يا يا يا يا, يا بتاع الجامع يا بتاع مش الجامع مين اللي يصلح؟ لا اله الا الله سبحان الله اللي بينه وبين ربنا نار اللي ربنا ينزل الرحمه عشانه سبحان الله طب يا سيدي يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا إيه مين الأحزاب دول؟ الأمم السابقة اللي اللي حقت عليها كلمة الله عز وجل وفي أمم من الأمم تفتري على الله عز وجل إلا هي تزوج اللي تعبت بيت ها؟ لمن الملك اليوم؟ آه. ده الراجل ال- ال- ال- الملحد ها الكافر ها او او الكافر بلاش الملحد الكافر ها الراجل المذيع الفرنسي يقول ايه الناس في الناس ورا. الاتحاد الزيتي سابقا سابقا طب اتق الله يا بتاع سابقا دي طب رأي ترجم الاحداث كده يقول لك لا اصل دي معايير اجتماعيه كلام من اهبل اجتماعيه ايه؟ ربنا قال الاتحاد السوفيتي ظلم فزاد طب امريكا لو حبت تخلص الاتحاد السوفيتي كانت تخلصه على كام سنه؟ على كام 100 سنه؟ ها؟ كانت مقربة منه ومن القنابل النووية اللي عنده ها ومن ومن ومن بين غمضة عين وانتباهتها مفيش اتحاد سوفيتي بقرار إلهي مفيش اتحاد سوفيتي ولا ايه؟ أنا عايزك تنظر إلى الأحداث نظرة إيمان نظرة إيمانية انظر إليها بمنطق البصيرة لا بمنطق البصر بس احنا عشان ال- الإعلام بتاعنا ما ما لهوش دعوة بالمنطق ده فما ما تخش القضية دي ها قضية الجزائر ها قضية ايه؟ شوف فرنسا استعمرت الجزائر قد ايه؟ غيرت انا الاساتذه بتوعي اللي راحوا درسوا في الجزائر بعد التحرير سبحان الله في بدايه الستينات كان لما بيعلموا الولاد الفاتحه استاذي رحمه الله عليه بيقول لي ان لما كنا بنعلم الفاتحه المديره الفرنسيه تسال انت بتقول لهم ايه؟ يقول انا اصل بعلمهم نشيد العلم ما عشان ما ما- عشان ما تطردوش اه انا بعلمهم نشيد العلم شوف الجزائر بقى الحس الاسلامي موجود عند شعب الجزائر ولا مش موجود؟ سبحان الله يعني الشعوب الاسلاميه ممرضه على الاسلام فطرتها مع الاسلام وان عدم الاسلام ده او البعد عن الاسلام دي مرحله مساله مرحليه ولن تكون العوده الا الى كتاب الله. اه هذا يعني يقين عندي ثابت منذ سنوات طويلة ولسبعين خطابنا من السبعينات والثمانينات اسمعون مني هذه المقولة ان ان شاء الله لا ينتهي هذا القرن لن يبدأ القرن الواحد والعشرين الا والاسلام هو الذي على الساحة في كل البلاد ان شاء الله مثل دأب قوم نوح عملوا ايه قوم نوح يا خبر ابيض عاثوا فسادا في الارض ربنا عمل لهم ايه؟ اراكم سبحان الله وعاد وثمود كل الامم المتجبره دي اي امه متجبره خلاص اي واحد متجبر ايه التجبر؟ كفر ممكن تجبر لا تجبر لا سبحان الله والذين من بعدهم كل الامم الظالمه وكل الاقوام الظلمه يعني بيفكرهم خلوا بالكم ان يحصل فيكم زي ما حصل في الايه؟ وقد سبق كلامه عدل صح ولا لا؟ سبحان الله وما الله يريد ظلما للعباد لأن ربنا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه يسيبه يسيبه يسيبه لغاية طلع لفوق لفوق لفوق وبعدين لما يقع ما يقومش لما يقع ما يقومش لكن انت غلبان هتقع يعني ها الجسد عليه لقيت الحفه مايله عليه طب يعني ما يعني هتقع عليه ليه؟ ما هي الحفه مايله مايله يعني هت- هتبقى انت والحفه ها ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة احنا شفنا ان الآيات المتعددة يوم القيامة نادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادوا على أصحاب الأعراف وكل رسول ينادي على أمته وكل الناس ينادوا على رسولهم والخليل ينادى على خليله والحبيب ينادى على حبيبه والشيطان يهرب من اللي بينادوا عليه أتباعه أنا ما- ماليش دعوة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أه، سبحان الله فكل إيه نداءات متعددة وسمعت أنت النداء من الأم يوم القيامة أمك تيجي تقول لك إيه؟ يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك ثقاء وحجري لك وطاء هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ عندك حسنة يا ابني؟ ها؟ يقول لك الله أنا أشكو مما تشكي أنت منه أليس أنت عندك من حسنة؟ عندك انت واحده بس والابن يقول لابوه يا ابويا ده انا كنت بر بيك وحيد بيك وشافوك بايه عندك حسنه قال يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه اليس عندك انت من حسنه اه خلاص كل يا بناني انت نفسك لما تشوف ابنك هتجري منه تشوف مراتك تجري منه زي ما نيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو هنشوف ايه ال- وضع المتقين هناك ان شاء الله اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين اني اخاف عليكم يوم التناد ها نادي كل واحد ما حتى يسمع حتى يسمع عملك هو اللي ينجيك اللهم حسن اعمالنا يا رب يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد تولون مدبرين من ايه من النار لما جاء علينا والعياذ بالله رب العالمين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ها قال وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ريت كنت عملت خير يا ريت كنت قدمت خير يا ريت كنت سبحان الله يا ريت ما تنفعش لكن انت اهو انت في الامنيه تفعل انت في الاماني دلوقتي في الامنيه دي بدل ما تقول يا ريت انت الامنيه موجوده اهي العمل موجود والمساجد موجوده مجالس العلم موجوده كتاب الله موجود اهل العلم موجودين الخير موجود المال اللي تقدر تزكي منه موجود اي خير أهو انت في الامنيه لكن مش حد ينفعك يوم القيامه يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم مش عاصم مش حد يعصمك من الله الا رحمته وعملك الصالح غير كده لا عملك عملك هو اللي ايه اللي ينصرك يوم القيامه اللهم حسن اعمالنا يا رب ومن يضلل الله فما له من هاد اه اللي ربنا يضله والعياذ بالله رب العالمين بعمله مش يضل عشان ربنا ما الايه لا إيه، وما الله يريد ظلما بالعباد يبقى ربنا ما يظ- لا يظلم احدا ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون الناس هم اللي بيظلموا ربنا ربنا ما يظلمش حد ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل بيذكرهم ها بسيدنا يوسف سيدنا يوسف رسالته كانت فين؟ في مصر وعن ذكرهم ان لما لما لما هلك ولما مات قلت خلاص بقى لن يبعث الله من بعده رسولا خلاص بقى الرساله انتهت هذا هذا رساله جت وده اخو مو اخو مو يوسف ها وجاب رساله ها الحل ايه؟ يذكرهم بالتاريخ سبحان الله حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب المسرف برضه تكررت المرتاب اللي ايه الثاني كانت ايه كذاب دي ايه مرتاب مرتاب يعني عنده ايه عنده شك عنده شك عنده ريبه الان يقول لك يعني يعني ايوه يعني يعني ايه عايز ايه الفرق ادي سكه السلامه وادي سكه الندامه وادي سكه الروح ما يرجعش عايز تمشي بقى ايه عايز تمشي بقى ايه سكه السلامه خليك في سكه السلامه وحلو قوي بتوع الهندسه بيقولوا ايه اقصر طريق بين نقطتين هو الايه الخط المستقيم المصيبه اللي حافظينه وعارفين في الهندسه كله خبراء حواليا ما شاء الله لكن ن- نفسي تبقوا خبراء في الت- في التطبيق ها انا عايز الهندسه التطبيقيه مش الهندسه النظريه اقرب الطرق او آه، الخطوط الموصله بين نقطتين هو الخط المستقيم وربنا يقول وان هذا صراطي ايه مستقيما فاتبعوا ايه اكثر الطرق الخط المستقيم ده ايه اكثر الطرق فانت عايز تمشي طريق لا تلاقي اسهل طريق تلخبط وتنحرف وتبعد تلاقي ايه فين هتلاقي لما ترجع لكن طريق الله ايه واضح واضح لذلك الرسول قال ايه قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الطريق الواضح ولذلك الرسول ابو هريره والصحابه قاعدين راح خط لهم خط عرفنا كده على الارض ايه يا رسول الله ده قال ده طريق الله المستقيم وراح رسم خطوط متعرجه منه ايه الخطوط دي؟ قال طرق الشيطان حواليها فاللي يبعد عن الطريق سنه يستلموا الشيطان اللي على الناصيه ان ما لحقش يرجع يوصله للشيطان اللي بعده ها الشيطان اللي بعده الشيطان اللي بعده يلاقي نفسه تايه في الصحراء انما مثلي ومثلكم ده الحديث اللي بيقول سيدنا الحبيب صلى عليه عليه الصلاة والسلام. انما مثلي ومثلكم كمثل قوم خرجوا في مفازة خرجوا في مفازة يعني ايه طلعوا في الصحراء خرجوا في مفازة خرجوا في رحلة فلما أيقنوا الهلكة بعد أن فرغ منهم الطعام والشراب كل أكل وشرب خلص قالوا بس ده احنا إيه ضايعين ضايعين خرج عليهم رجل قالوا إن هذا رجل قريب عهد البريف يعني توقف عليهم شكله بيقول انه مش ايه مش من اهل السفر اصل واحد وهو مسافر في الصحراء او في الجبل يبقى عليه ايه رمله وغبره وتراب وعقار إيه؟ لكن ده ايه شكله كده باين انه جاي من ايه من ع- من من ريف من عمار قال يا قوم أئن دللتكم على طعام وشراب ومسكن أتطيعوا أتعطوني مواثيقكم على الطاعة؟ ها تتبعوني؟ فأعطوا مواثيقهم معقولة؟ واحد ياخدني أكلني ويشربني ويريحني بدل ما أهلك إيه في الصحراء أروح ولا ما أروحش؟ فلما ذهبوا واستقر بهم المقام قعدوا بقى واكلوا وشربوا وريحوا قال لهم يا قوم عند الصباح سوف يغير علينا جيش فما علينا الا ان نرحل الساعه فمنهم من اطاع ومنهم من قال انا لا ارحل عن هذا النعيم فلما اصبح الصباح هو خد اللي معاه واطاعوه غاب عليهم الجيش فما بين قتيل واسير مين اللي جالهم من الريف ده سيدنا الحبيب المصطفى الرسول بيمثل نفسه بالراجل اللي جه ايه ها ايه يريحك في الدنيا يخليك راضي ويخليك قانع ويخلي عندك ذكر الله طعامك والتوكل على الله سقاءك والرضا عن الله مسكنك وبعدين قال لك ثواني ان اطعتني دخلت الجنه وان عصيتني دخلت النار اللي سلك ورا الحبيب المصطفى نجو واللي سا- واللي واللي انحرفوا مع الدنيا هجمت عليهم شياطين الدنيا فما بين قتيل واسير شوف كلام الحبيب حلو ازاي شوف التشبيهات جميله ازاي اللهم اجعلنا من اتباع رسولك يا رب العالمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد ده بيرد على مين بقى على فرعون الثاني قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إيه إلا سبيل الرشاد الم- المؤمن قال فرعون بيرد عليه بيقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة اللي احنا فيها دي إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع يعني إيه متاع يعني الألم اللي في جيبي ده متاع والشلفة اللي أنا قاعد عليها دي متاع والكرسي ده متاع يزول ولا يستمر فالحياة الدنيا نفسها إيه؟ متاع متاع متاع يزول سبحان الله إن الآخرة هي دار القرار قرار يعني إيه؟ الاستمرارية الاستمرارية الاستقرار فيها سبحان الله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها شوف شوف بيدوم القانون اللي يعمل سيئة ياخذ سيئة يعمل شر لن تجدني من الشوك العنب نزرع بطيخ يطرح ايه تفاح ولا يطرح بطيخ برجر الا تزرعه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب او غير ذكر الجنه بقى كل الموضوع اللي هجيبه لك من اوله ده عشان ايه آه سبحان الله اللي يعمل صالح وهو مؤمن العلماء بيقولوا الله هو في حد ها في حد يعمل صالح وهو مش مؤمن قال اه اديسون بتاع الكهرباء اللي فصل دلوقتي دي ها ها مش عامل صالح صالح ولا مش صالح صالح بس راجل مؤمن ولا مش مؤمن مش مؤمن طب يوم الايام هياخد ايه ولا حد ليه لان يقول شبيه يا ابو بكر يقول انا انا انت مين انا اديسون مين اديسون انا اللي اخترعت المصباح الكهربي اللي طيب اتعملت ليه عارفه من اجل الانسانيه المعذبه طيب والانسانيه المعذبه دي ذكرتك بالخير ولا لا؟ انا هذا كده بقول خلاص خدت نصيبك انما صنعت يقال عالم ها لكن لو قدس انه مسلم عمل الصالح ده هو مؤمن كان ربنا يعمل له كل من نور وينور ياخد صدقه جاريه ولذلك احنا ايه؟ مالا بنحس في ولادنا تفوقوا تفوقوا عايزين علماء ثاني مسلمين زي ما كانوا ها. ما تذكرناش على حالنا خلينا هنا مع مؤمن ال فرعون سبحان الله فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب لأن أنت في الدنيا تاخد مرتبك على قد إيه؟ على قد الكادر الوظيفي بتاعك واحد ياخد 30 جنيه واحد ياخد 100 جنيه واحد ياخد 1000 دولار والثاني بياخد 5000 والثاني بياخد مش عارف ايه لكن في الجنه ها تاخد ازاي بقدر وظيفي ولا بغير حساب لان مين- مين اللي بيدي آه. ويقول ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار يا خبر ابيض على الكلام الحلو ده بقى شوف شوف انا بقول لكم تعالوا ان تبعتوني وتبعتوا الراجل ده تدخلوا الجنة النجاة تسمى الجنة ايه نجاة ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار بايه هو يقول تعالى خش النار لا بيقولوا ايه بيقولوا تعالى بس ايه انت خليك معانا ما هو قبل معاهم يعني لما تجيلك دعوة من اخوك عشان بنت اخوك هتتجوز في الهيلتون ها بقاعة 7000 يوم وليلة خلي بالك اعرف ان اللي بيعمل لك دعوة مش تفرح بنته بيدعوك دعوة الى النار ها؟ طيب مفيش داعي للتفصيل خلينا فوق خلينا مع مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله يا خبر أبيض معقول ما بيقولوا تعالى اكفر بالله لا ما بيقولوش بيقولوا تعالى اقعد معايا بس اشتغل معانا زي ما احنا بنشتغل يا راجل بتاعت الحرب ما تتعوضش مش هي دي هي دي دعوة الكفر والعياذ بالله تبتدي كده هي تبتدي كده يبقى المسلم الشاب ورا صالح وكويس يبقى يقول لا شد نفس انت يا ابو الدخان انت مش عايز تبقى راجل؟ لا انا راجل ابن راجل عيل 11 سنه لسه هيرور صغير أنا. اه يقول لها تسحب ده خد من مناخيرك انا ما اعرفش طلع من مناخيرك ده بعض بقى ما انا مش ثقيل في الحته دي تمام طلع من مناخيرك ايه طلع ايوه كده لا، الواد ايه مره في مره خلاص وبعدين يقول له انا مالي انا بصك على ايدك وبعدين كان خلي بالكم من الموفقات الولاد بيلاقوها في ال- البسكوتات وفي ال- في الحاجات الشوكولاتات والحاجات دي وبيلاقوها على ايديهم وعليها الميكي ماوس وعليها مش عارف كلام التهريج الملصقات دي فيها اشياء معينه في آه، مؤسسه يهوديه عالميه بتعمل الصمغ بتاع الملصقات دي بطبع فيه شيء من المخدر اللي ياثر على الجلد اللي بعد مده الواد يبقى نفسه يشم وهيبقى شمام. خلي بالك خليك صاحي خليك صاحي اه الآراء والعبد كي هيسيبك تتقدم وتنام آه، لا خليك فارق خليك سبحان الله خليك آه، سبحان الله العظيم الله ده الواد الواد ال- الدنيا الصغار اللي بيبيع التذاكر في, في, في الجيار وفي في فرح ثالث يوميته 300 جنيه امال المعلم قد ايه؟ يوميت الولد ابو 12 سنه اللي بيوزع ال- التذكره ها يوميته 300 جنيه ها حرب حرب وكان نفسنا كان نفسنا اي واحد يتمسك مع هروين سواء بيتعاطى سواء بيبيع سواء بيروح يحكم خلاص انتهت المساله ان الله رزقه بالسلطان مع لا يدعو بالقران لكن طالما سايبين ده وسايبين ده وسايبين ده خلاص خلاص يقول لك لا الحقيقه بتوع الدين عايزين مدودين عن الادمان، الادمان ايه؟ ما ما تسيبنا نتكلم براحتنا واحنا ن- نربي جيل صالح. احنا غلط في الجامع. ونروح التبرع في التلفزيون. الله. بل فإذا إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. طب انت بتبني بالك في ال- في المسجد وتقول له القيم والمبادئ والمثل ها؟ روح سبحان الله يعرف البتاع ده أربع نص ساعة تحول 10000 جنيه. وهو لو أبوه هو لو أبوه انتوا ما يجوش 10000 مليم عند غلبان. لا إله إلا الله. فإذا أريد أن أقول لا لا عقدة إلا لا لا عاقة لهذا الشعب ولا أي شعب مسلم إلا بالعودة إلى كتاب الله والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ونعوذ بالله رب العالمين وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أنا بقول لكم تعالوا الى العزة لان الطاعة هي الطاعة عز الطاعة عز ما بعدها عز العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله سبحان من اعز الذليل بطاعته واذل العزيز بمعصيته امال ايه سبحان الله لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة لا في الدنيا ولا في الاخرة ال- الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ملوش وش وش صحة أبدا لا دنيا ولا أخرى للحرام والفسق والفجور والبعد عن طريق الله ده ملوش دعوة في- لا في الدنيا ولا آخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا ولا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة أن مردنا إلى الله مرجعنا كلنا نرجع فين؟ برضه هي الدار الاخره هي سبحان الله وان المسرفين هم اصحاب النار المسرفين في انها بمعناها الايه؟ بمعناها الواسع بقى سبحان الله فستذكرون ما اقول لكم امتى؟ لما تيجي الاخره وتعرفوا ان الكلام ده صدق وبعدين قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ليه؟ لان قرروا قتله قال وافوض امري الى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا الله نجاه ليه؟ ده مش مؤمن يتظلم ولا الناس تيجي عليه ولا عدو يجي عليه يقول وافوض امري الى الله بصدق الا وكان الله معه جربها كده جربها ان شاء الله فانت كمسلم مؤمن بالله عز وجل متوكل على الله حق التوكل دي الرحله السريعه مع مؤمن ال فرعون تعالى في الوقت الباقي ربع ساعه بقيل في سوره الزخرف وسوره الرعد ونحن نقطف هذه ال- ال- ال- الزهرات اليانعه وهذه المعاني الطيبه من كتاب الله عز وجل عشان الفائده تكمل انا كنت برد يعني ان ال- ال- ال- الحلقات نتممها الثلاثين كده لكن يعني القضيه انا قلت قبل كده مش فلسفه انتاج احنا قاعدين في ايه في مجلس علم ومما تنتهي الحلقات احنا ما فيش حد بيجري ورانا ولا ايه الزمن بيجري ورانا والعمر بس المهم نسال الله ان يقضي اعمارنا في طاعته بعيدا عن معصيته تعالى يا سيدي لسوره الزخرف هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون هم مستنيين ايه الساعة هتيجي تدريجي ولا بغتة بغتة احنا قلنا ان الساعة او القيامة كم نوع قيامتان ان القيامة قيامتان قيامة صغرى وقيامة ايه كبرى فاذا مات العبد قامت قيامته الصغرى لما العبد يموت يبقى ايه هذا- فانت اصل يقول لك ايه يا سيدي الشيخ لسه بدري انت مش بتقول لسه ان الشمس تطلع من الغرب والمسيح الدجال يظهر والدابه والدخان طب نهر انا في اللي ليله ما انت مش مش يوزك وشه يبقى انت لك قيامه خاصه بك لما ت- يجي ملك الموت يقبض روحك قامت قيامتك صح ولا لا؟ طيب لذلك احنا بالبلد في حزب حزب ازاي يقول لك قامت قيامتك يا بعيد يعني ايه؟ واو لحظة بقى هو انت بس تاخد بالك يعني ايه قامت يمسي يعني قامت يمسي يعني ايه آه، ده المصري ما شاء الله عليه والله اخصص اخصص هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون سورة محمد الايه ها فقد جاء اشراقها جاء يعني على نفس على ايه جاء ظهر على الله الايه اللي بعدها بقى ايه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كل خليل يمسك ايد خليله يوم القيامه ولذلك الرؤية في الأثر أكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة تكثر من حبايبك إن ما خدكش ده ياخدك ده إن ما خدكش محمود ياخدك أحمد إن ما خدكش أحمد ياخدك عبد السميع إن ما خدكش عبد السميع ياخدك السميع ها وحلو لما ياخدك رحمته أنت زعلان ليه؟ أنا بس زعلان يا أحمد سبحان الله يعني إذا الأخلاء كل خليل ينكر خليله يوم القيامة أنا مالي يا عم أنا مالي بيك لكن إيه؟ يعني بتوع عادات القهاوي والنوادي والانحرافات دول ماليش دعوه ما يعرفوش ولا أنا أعرف من اللي يعرف آه، آه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ها أنا ما أنا أنا عبد المأمور عبد المأمور يعني إيه؟ أنت عبد لله اوعى تطبق حاجة غلط زي عبد المأمور لا أنت عبد لله عبد لله لأن العبد أو العبودية عبوديتان عبد عبادة وعبد عبودة العبودية عبوديتين عبد عبادة ده المطلوبة أن أعبد الله رب العالمين وعبد عبودة أعبد المال أعبد الزوجة أعبد الجاه أعبد المنصب أعبد المسؤولين لا لا، لا، إحنا لا نعبد إلا الله يبقى أنا أعتبر عبد الإيه؟ عبد العبادة مش عبد الإيه؟ العبودة دي عبودية وذل لا أنت تذل لله وتذل للمؤمن تبقى عزيز على الكافر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا سلام المتقي ياخد بايده اه يقول له يقول له ايه اتقي وهو طالع من الدنيا من من القبر لك خليل في الدنيا اه كان ليا واحد بتحبه قال انا كنت بحبه لان هو اللي اللي خد بايدي للخير وهو اللي علمني الفرح وهو اللي فرح فيا كذا يعني تحب الشافه قال يا ريت يروح للثاني اذا كنت اعرف حد في الدنيا حبيبك خليل لك لو اه فلان نفس الايه نفس الفلان لان الارواح كده مع بعضها سبحان اللي بتحبه اللي بحبه قوي ده انا جيت اشرح فيه خير لقيت عنده خير كبير قوي فبقيت اعلمه وبقيت اتعلم منه لما لقيته استقام على الطريق قلت الله هو يستقيم وانا اللي بقول ما استقيم قال طب خدوا انتوا الاثنين ايدين بعض وادخلوا الجنه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب يا عبادي ده ربنا اللي بيقول لمين المتقين بقى المتقين بقى لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا سلام لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي لا خوف من بكره ولا زعل على اللي فات. خلاص في ايه حاله رضا الحزن ده كان في الدنيا والاذى كان في الدنيا والالم كان في الدنيا والابتلاءات كانت في الدنيا لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ما هو ساعتها يسألوا مين يا عبادي عندما ينادي الله عز وجل يوم القيامة يا عبادي يقول لك كل العباد يروحوا على فين رسم أبو لهب وأبو جهل وهو- وأبو بكر وأبو كله كل من هو عبد في أرض المحشر يرفع رأسه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يفرحوا بقى ها الكفرة والفجرة انا شوف يا عم تسوينا بيك يا عم عارف انت بس تصوم وتصلي وما تبصش وما تسمعش تبقى احنا بقى تسوينا مع بعض وانت اللي ذليت روحك اسمع اللي على بعدها بقى الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين يروح الكفار والفجار مطرفين راسهم ويروح المؤمنين رافعين راسهم مبسوطين اه ده النصر بقى ده النصر الحقيقي انما الاعمال بايه بخواتيمها بخواتيمها اه لما بتقول يا عباد يقول لك اه انا من العباد اهو آه، لا لا، ال- في ايه في صفات لهم اللي كانوا مؤمنين بآيات الله آه، كانوا مسلمين فيهم صفات كده مسلمين امرهم لله عز وجل ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون تحبرون يعني تسرون تتبسطوا من الحضرة الحضرة اللي هو الايه؟ اه من من- من الانبساط والسرور وال- والحبور اللهم اجعلنا من اهل الحبور يا رب اه والتزيين يزينك يزينك وانت داخل الجنة سبحان الله ده انت اصلا ما انت ما دام زينت نفسك بزينة ال- بزينة ال- الايمان والتقوى في ال- ولباس التقوى في الدنيا ربنا يزين يزينك في الجنة بزينة اكبر اللهم زيننا بالايمان في الدنيا وبالسنة في الاخرة يا رب العالمين يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب واكواب من ايه؟ برضه من ذهب بس هنا الايه؟ الحق لان على تقديرنا كان صحاف من ذهب ايه الصحاف؟ قال لك الطبق الواسع اللي يقضي 10 ياكلوا فيه عارف الانجر بتاع ست وستك بس انجر بقى صناعه الهيه ومن ذهب انت عمرك شفت طبق ذهب بفرق لا لا ما دي- فانت ما دام حرمت على نفسك في الدنيا ما حرمه الرسول عليك من الاكل في الذهب والفضه والملاعق الذهب والفضه وتكاتير وشوك ذهب وفضه يبقى ربنا يوم القيامه هياكلك في الاطباق والصحاف والاكواب والاباريق من الفضه والذهب حرمت نفسك في الدنيا تاكلها اكلت في الدنيا زي ما تاكلش في الاخره صحاف من ذهب واكواب الله بس طب الصحاف دي فاضيه يعني يقول لك طب فاضيه تقولها شويه لا ما دام الصحاف يبقى فيها ايه فيها اكل اكيد ولا ما فيهاش اكيد فيها سبحان الله الله سبحان الله وفيها وفيها في الايه في الصحاف والاكواب ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين يعني مش عينك كعينة تبص على الفول وتتحسر لا بص على انواع اكل تتبسط تشتهيه الانفس اللي تشتهيه سبحان الله يا مؤمن يا مؤمن ده من كرم الله عليك ال- على سو- عليك دلوقتي على سرر متقابلين متقابلين يعني ايه؟ قال لك من النعمه ان وش المسلم يبقى في وش المسلم من النعمة أن والناس سيدنا الحبيب لما كان يكلم حد كان يديله وشه ويوزع وشه على الجالسين لدرجة ان كل واحد يقول ده الرسول مش مهتم الا بيا شوف شوف شوف شوف شوف حلاوة أخلاق الحبيب ها فيبدو من النعمة ها أن سبحان الله العظيم إيه ال ال ال الناس تشوف وش بعضها لكن المخرج الهادف يعمل إيه؟ ها يجي واحد يتكلم يوم في المسلسل ولا في الفيلم ويدي ظهره لصاحبه لا أصل أنا يا ابني اديله وشك يا ابني واخد حاجة من وشك لما آخد الأساس وحاول البطل بتاع الفيلم ما يزعل يقوم يحط كاس خمر طب مفيش بطل يزعل يقوم يتوضح لأنه مش بطل لأنه باطل بطل ده صناعة ألف أبتي يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين بين يومين ثلاثة أربعة وأنتم فيها خالدون الله نعمة الخلد احنا بقى نعمة الخلد وما وما يأس ومش عارف ايه لا مش مش قلقان ولا عايز يخرج يخرج راح فين يقول سبحان الله العظيم وأن- وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله ده ميراث بقى ميراث ايه؟ احنا قلنا العبد يتولد له مكانين مكان في الجنة ومكان عياذ بالله في النار يجي المؤمن في الجنة يقول له تعالى دي الجنة بتاعتك عشان ده نصيبك في الجنة والجنة الثانية دي بتاع فلان الكافر الفجر اللي دخل النار فانت ايه ولست مكانه ده انت خدتك في الجنة قد ايه؟ جنتين جنتك انت وجنة الايه؟ اللي بيمسها أولئك هم الايه؟ الوالدون الذين يلدون ايه؟ الفردوس مش عارف ايه كلهم في البلد كلهم واخركم كلهم لا ده لا لا ده في الجنة والكافر بقى يقول له خد هذه حتتك والعياذ بالله في النار طب والحته الثانيه دي دي بتاعت المؤمن اللي ربنا نجاه وانت ورثت حتته يا نعم الميراث ويا بؤس الميراث صح ولا لا؟ يا نعم ميراث المؤمن أه، ويا بؤس ميراث الكافر بالله عليك الكلام الجميل الحلو ده والنعمة اللي عند الله دي تستوجب بالله الصبر ولا ما تستوجبش؟ تستوجب عمل صالح ولا ما تستوجبش؟ تستوجب توكل على الله ولا لا؟ والله ان هذا لشيء يقضي الانسان حياته كلها في هذا الامر ولا ينتهي ابدا. واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما اشوف ال- ال- السؤالين دول ان شاء الله آه. آه، ان شاء الله يوم الجمعه هنا في المسجد العادي باذن الله مع بعض هستأذنكم بس زي بعض يعني ما تطلبوش مني قوي يوم الاثنين والجمعه القادمه لان انا عاوده مره اخرى الى فرنسا ان شاء الله لاستكمال علاج ابني لمده اسبوع بالكثير ان شاء الله ويعني استمد دعواتكم التي ظهرت في المره الاولى واضحه جليه فاللهم اشفي واشفي ابناء وبنات المسلمين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين فان شاء الله ربنا يجزيكم عنا خير لا تنسونا من صالح دعائكم فانا في دعائكم اكثر حاجه من العلاج والدواء ان شاء الله اكرمكم الله ولكن هي مساله يعني اتخاذ الاسباب ولولا والله يعني اننا بعمل ما امر الرسول به من التطبق وطلب الطب لاعتمدت على فضل الله اولا ثم على دعائكم ثانيا ولا ثالث سبحان الله ربنا يكرمكم آه، اخ كريم بيسال او اخت بتقول سيده مرض ابنها الوحيد فحدثت نفسها عن صيام شهر رجب وشعبان كاملين كل سنه اذا شفي ابنها فشفى الله ابنها واستمرت في الصيام حتى هذا العام فاذا اصبح الصيام متواصل خلال هذين الشهرين مشقه بالنسبه لها يبقى تطلع ما يساوي آه ايه ما تطعم به عن كل يوم مسكين ما تقدرش ايه تصوم آه واحد بيسال بيقول اخت مسلمه في لحظه من الغضب شديد والعياذ بالله مزقت المصحف حقيقة الإنسان عندما يسمع إلى هذا الكلام يقشعر جلده وبدنه وأنا يعني هقول إيه للست يعني عليها أن تكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يهبط غضب الله عليها ونسأل الله أن يهديها ويهدينا ويهدي عصاة المسلمين ولقاؤنا يوم الجمعة إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والإسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعدائه وعمل على نشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بوحي غيره ليقول له الملك بإذن الله ونحبه